القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي مسرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله هذا هو السؤال الأخطر وهو السؤال الأهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا كيف حال قلبك مع الله قل لي أخبارك مع ربنا إيه قلبك عامل إيه كيف يرى الله قلبك الآن كيف ترى قلبك في نظر الله حين ينظر الله إلى قلبك ماذا يرى اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا من أجل ذلك كانت إخوتي هذه القصة قصة القلوب للقلوب قصة قصة طويلة وأكثر الناس عنها غافلون بدأنا القصة بأننا جميعا نعتقد أن الذي يعصي الله يدخل النار أليس كذلك؟ قولوا بلى آه يعني إحنا كلنا عارفين إن اللي يزني يروح فين؟ جهنم زي ما بنحفظها للأطفال الصغيرين كده يا ابني ما تكذبش اللي بيكذب بيروح النار صح ولا لا؟ ومع ذلك أنت بتكذب لماذا نعصي الله لقدر المعصية هذا قصة أول القصة صغو القلوب صغو يعني انحراف انحراف القلب أن ينحرف القلب فالقلب هو القائد القائد الأول وعليه في جميع الأمور المعول فالقلب هو القائد والجوارح جنود له وخدم القلب هو العاصي المتمرد على الله وإنما الذي يظهر على الجوارح من الفواحش آثاره وهو المطيع المخبت لله وإنما الذي يظهر على الجوارح من الطاعات أنواره لذلك يا إخوة إذا شفت نفسك عصيت يبقى قلبك عصى الأول فلما عصى القلب وتحول عصت الجوارح وتلونت هذا الانحراف الخطير إن الإنسان بينحرف قلبه يميل إلى الشهوات ولذلك بوب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بابا في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه قال وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء اللهم طهر قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا لما نفسك الأمارة بالسوء تستولي على القلب يبقى القلب إيه أمر بالسوء يأمر بالسوء والفحشاء لا يخبت ولا يخضع ولا ينكسر ولا يذل تجد القلب نفسه لا يطمئن بذكر الله لأن الله شرط لكي يطمئن القلب بذكر الله أن يكون من عباده المؤمنين قال الله جل جلاله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال اللغويون أن تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص فهذا من اختصاص المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الشاهد القصة تبدأ بأن يميل القلب ينحرف قال الله ولتصغى انت فاهم يا أخي اللي مش فاهم ارفع ايده كده يقول لي مش فاهم اقول له طب اقعد لازم تقعد اقعد وحط السبحة في جيبك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ان شاء الله تسلم جزاك الله خير انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه هو سيدنا النبي كان في ايده سبحه رد على السؤال ما كانش في ايده سبحه مش عايز اشوف في ايدك سبحه تاني سيدنا النبي ما كانش في ايده سبحه صلى الله عليه وسلم بس خلاص صلي بقى على سيدنا النبي انا مش عارف صراحه اهل رشيد بيصلوا بيصل على النبي ولا لا انا بسأل بس سلو بلدكم ايه طيب يبقى بتصلوا على النبي انا عايزك كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنقول ايه قال الله ولما اقول لك قال الله هس هس قال الله لما نقول قال الله اسمع بقى الملك الجليل العظيم الجبار الله لما ربنا يتكلم اسمع قال الله ولتصغى يعني تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليختلفوا ما هم مختلفون يبقى هيميل وبعد كده هيرضى الخطأ فإن هيختلفه حين يختلف القلب الخطأ يبقى اسمه القلب الآثم آثم آثم ليه ربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه شهادة ايه بقى شهادة الحق للإسلام لما الناس يشوفوا واحد سني كده وبيدخن يبقى دي شهادة زور ضد الإسلام كتم الشهادة كتم شهادة الحق أن الملتزم لا يعصي الله جهارا متعمدا لما يشوف واحد سني وبيكذب يشوفه بيبص على واحدة يلاقوا فوق بيته دش يبقى كده كتم شهادة الحق التي هي أن يشهد لهذا المنهج ولهذا الدين أنهم أهل الاستقامة حين يكتم الشهادة يبقى القلب الآثم فإذا أثم القلب زاغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قلنا ان اللي يبعد عن الصراط المستقيم بيزوغ لأنه عارف ان النظر إلى المتبرجات حرام صح ولا لا عارف ان الغش في المكيال والميزان حرام هو يعلم ان الكذب حرام هو يعلم ان الغيبة والنميمة حرام ويعرف الفرق بينهما هو يعلم ان اكل اموال الناس بالباطل حرام الى اخره ومع ذلك هو يفعل يبقى بيزوغ واحنا قلنا بقى في موضوع زوغان القلوب وده موضوع طويل قوي عايز له كام ليله يبقى هنبيت في رشيد الليله دي ان شاء الله ونسعد ان احيانا احنا كاشخاص الاخ ده اسمه ايه انا عايزك تقعد يا محمد كده ما تعمليش زي الماجستيرو وتشغل الناس بايديك اقعد وما تتكلمش كتير ما تشغلنيش صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الاخ محمد ده أه بقول له اقعد اقول لي طب بس انا عايز اشرب بس يا عم خد خد اشرب اقعد اقعد يقول بقى اصل في واحد هنا هقول له كلمه عايز تقول له ايه واقولها له اقعد اقعد اقعد هو مش عايز يشرب ولا عايز يقول كلام ده هو عايز يزوغ عايز يمشي وانا بزنق عليه ربنا جل جلاله ما بيعملش كده اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصه يزوغ يفتح له حزب مثلا ولا حاجه عايز يزوغ اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة جامدة جدا يزوغ قال الله فلما زاغوا ها يلا مع السلامة الدليل على الكلام ده ايه قال الله ومن يشاقق الرسول انت معايا سني طب صلي صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يلا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره الشاهد يحصل للقلب الآثم انه يبدأ يزوغ والزوغان ده قلنا في خطبة الجمعة بعنوان المنافقون الجدد المنافقين ما بقوش زي عبد الله بن ابي بن سلول ده بقى فيه منافقين دلوقتي بالفيسبوك اه منافقين مختلفين عن الاولانيين خالص هؤلاء المنافقون الجدد يقول لك من أول صفاتهم التأول للتملص هو عايز يتملص من الدين بدين بدين عشان كده ربنا قال في الزائغين بقى ايه قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هم كده يجري ورا المتشابه ورا التأويل فيزوغ من الدين بدين إذا زاغ القلب اللهم إنا نعوذ بك من هذا تشتت قلنا ايه ان الموحد يعبد الله وحده اللهم اجعلنا من اهل التوحيد الموحد يعبد الله وحده فاذا ترك عباده الله عبد الهه كثيره لا يمكن ابدا يعبد اله واحد غير الله لا يمكن عشان كده بيتشتت ضرب الله مثلا رجلا فيه ها شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا قولوا لا ما يستويوش انا واحد مثلا كل همه رضا الله وده هدفنا واصل اصول دعوتنا التوحيد تعلق القلب بالله انك انت يا ابني نفسك في ايه نفسك في ايه يا عم الحاج يا سني آه، ان ربنا يرضى عني وايه كمان بس قول لي ويشفيني أقول غلط نفسك في ايه يرضى عني وايه كمان بس قول لي صح ما هو إذا رضي عني هيشفيني لا غلط برضه إذا رضي عنك هيرضيك فهتقول له لو قطعتني حتت برضه أنا راضي بس أنت ترضى اللهم ارضى عنا يا رب هو ده همك الأول والأخير رضا الله فقط ليس شيئا آخر أبداً التاني بقى همه ان يرضي مراته ويرضي حماته ويرضي صاحب الشغل ويرضي الشيخ بتاع الجامع ويرضي صاحبه ويرضي ويرضي ويرضي نفسه وشهواته في الاخر عارفين عارف عم الحاج يا راجل يا طيب انت قالوا ايه ان مصانعه وجه واحد إن مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة وجوه كثيرة فاهم يعني يا سني قول لي وحياة ربنا ما أنا فاهم أه أه أه والله ما أنا فاهم طب صلي على النبي وأنا فاهم أنا أخوك الصغير يا أخي صلي على الرسول صلي أنا شايف الأخ اللي قاعد في تحت في أبو طاقية بيضة ده ما صلاش على النبي صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بقول ان مصانعة وجه واحد ان انا أ- يعني اقدر اتملق ربنا بس سهلة انا قلت لكم قبل كده يا اخوة وانا بحبكم في الله ان قضية ان اسهل احد يرضى هو الله عارف لما تيجي ترضى ابوك شغلانه اما امك بقى فشغلانتين اما امراتك فدي بقى شغلانه مش شغلانه دي حاجه حاجه بقى دي مشكله مش شغلانه فالشاهد ايه اما اسهل من يرضى الله قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى من عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها وان يشرب الشربه فيحمده عليه هو يرضى سبحانه وتعالى مجرد ان انت تقول ايه الحمد لله بس رضي خلاص سبحان الله العظيم تعصي كبرت المعصيه او صغرت وتيجي تنكسر وتقول يا رب انا غلطت أنا غلطان تبت هتقبلني لو علم صدق قلبك يقبلك ويغفر لك كل ما فات سبحان الله العظيم كريم جل جلاله سبحانه وتعالى شاهد ايه ان القلب المشتت اللي هو هيدور على آلهة كثيرة زي ما قلنا كده عايز يرضي نفسه وشهواته ويرضي مراته ويرضي أمه ويرضي صاحب العمل ويرضي حماته ويرضي عديله ويرضي مقطع الآخر كل ده مش راضي ولا ربنا عنه راضي مصيبة فانشغل برضا واحد ولا تشتت قلبك إذا تشتت القلب تحصل مصيبة اسمها غرق القلوب القلب يغرق بقى قال الله بل قلوبهم في غمرة مغمور غرقان تحس ان هو زي هو يقول كده انا غرقان في الهموم انا غرقان في الديون انا غرقان في المشاكل انا غرقان في البلاء انا غرقان في الكلام انا غرقان في الاتهامات غرقان ودايما الغرقان مخنوق صح ولا لا انا حاسس ان انا مخنوق صدري طابق عليا متضايق قرفان مش طايق مش عايز حد يكلمني سيبوني في حالي يحصل غرق القلوب القلب يغرق صليت على الرسول حين يغرق القلب كيف ينجو قلنا هات الآيات من الأول قال الله إن الذين هم من خشية ربهم مش مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ثم قال الله بل قلوبهم في غمره بل قلوبهم في غمرة غرقان علاجها الخمسة اللي فاتوا أولهم إن الذين هم من خشية ربهم إيه مشفقون قلت أول حاجة إنك تشفق على نفسك أشفق على نفسك لو قابلت ربنا كده وسألك تقول له إيه ما منكم إلا وسي ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه العاصي لما تقف قدام ربنا ويسألك عبدي لما عصيتني هتقول له إيه هي دي الإشفاق قالوا إيه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ارحم نفسك أشفق على نفسك خاف على نفسك انا عايزك تصعب على نفسك تصعب على نفسك قول يا ربي يعني انا دلوقتي المشاكل اللي انا فيها دي الزوجة والعيال والشغل والفلوس والدنيا والهموم طب يا رب اروح فين يا رب يا رب يا رب اعني يا رب يا رب خذ بايدي يا رب اشفق على نفسك وتكلمنا بقى في منزلة الاشفاق الاشفاق على العمل أن يضيع بسبب الفساد صليت معنا المغرب يا ترى يوم القيامة هتلاقي الصلاة دي مقبولة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها قلنا علاج القلب المغمور واحد غرقان شاف سمكة يجري ورا السمكة يصطادها ها اه انت غرقان ما تصطادش سمك انقذ نفسك لتنجو الإشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد اوعى تبقى عنادي ابن الجوزي بيقول إيه لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه انت عارف ان المعاصي دي بتودي جهنم وانت بتعاند وتعملها هي سبب ضيق الرزق اللي انت فيه وانت بتعاند وتعملها هي سبب المرض اللي أصابك وعلاجه عند ربنا وانت بتعاند وتعملها اشفق على نفسك فاذا غرق القلب غفل القلب الغافل دي مراحل اهي واحده ورا الثانيه صغو القلب القلب الاثم القلب الزائغ إذا صغى القلب مال أثم إذا أثم القلب زاغ إذا زاغ القلب تشتت إذا تشتت القلب غرق إذا غرق القلب غفل الغرقان ده يتخنق أهو القلب الغافل قلب إيه مخنوق أصابه اختناق اسفكسيا الغرق لما غرق اتخنق هو ده القلب الغافل تتعطل حواسه الإيمانية قال الله اسمع ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لما يغرق القلب تتعطل الحواس كنت في خطبة الجمعة الماضية دي بنحضر خطبة فوجئت بعد صلاة الجمعة جاءتني رسالة من أحد إخواني قالوا لي أخوك فلان أخ صديق لينا يعني ستجرى له اليوم عملية قلب مفتوح فادعوا له اتصلت بالراجل قلت له يعني ايه عملية قلب مفتوح عجبتني كلمة قلب مفتوح اللهم افتح للخير قلوبنا يا رب قلت له يعني ايه قلب مفتوح قالوا احيانا بعض الناس الشرايين الموصلة الى القلب تسد فيعملوا له قسطرة يسلكوها ويركبوا لها دعامة اما اذا كانت الشرايين دي مش نافعة تاني بيضطروا انهم يفتحوا القلب ويشيلوا الشرايين دي ويركبوا له شرايين جديدة قلت والله كلام جميل جدا لكن ممكن نعمله ده ايمانيا يعني الناس اللي قلوبها اتقفلت بقى دلوقتي بيقرأ قرآن ومش حاسس بيصلي ومش حاسس بيسجد ومش حاسس بيذكر الله ومش حاسس ما هو القلب المقفول ايه لا بيدخله خير ولا بيخرج منه خير ابن القيم بيقول ايه يقول بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي تلك المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب وعلى القلب أن يصل إلى الرب فتجد الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير الذكر ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء عشان كده بقول له يا ابني انت بتصلي يقول لي اه بصلي لا والله يقول لي اه والله امال مش باين عليك ليه عايزين اللي يصلي الصلاه ايه ها تبان عليك مش الرسول سيدنا النبي صلي عليه إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال الصلاه نور الصلاه نور فاللي يصلي المفروض يبان عليه ايه نور فين النور هي دي المصيبه انه ما بيصليش ان صلاته دي ما احنا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته الا ما ايه عقل منه هو واخد الصلاه ثلاث ارباعها سرحان يبقى ما صلاش ما صلاش هي مش هي دي الصلاه الصلاه انك انت تبقى مركز 90% يبقى خدت 9 من 10 50% 5 من 10 عشرين في المية هم اتنين من عشرة اللي انت حاضر القلب فيه هو اللي هيتكتب لك والباقي قد يصلي الرجل عشرين اربعين خمسين ستين سنة ويقابل ربنا يوم القيامة يقول له عبدي لما لم تصلي انا انا يا رب وعزتك وجلالك صليت فيقول الله كذبت إنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد مش الرسول قال له كده ارجع فصلي ها إنك لم تصلي إنك لم تصلي رغم إن الراجل اتوضى واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد بس قال له أنت ما صليتش فهو عند الله لم يصلي الشاهد إن ال إذا غرق القلب أصابت القلب غفلة اسمع اسمع اسمع قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا دي اول خطر من اخطار الغفله وهي ان الغافل انما اغفله الله لازم تعرف يا اخي ان ذكرك لله يعني انا لما اقول دلوقتي لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله عايزك تقولها من قلبك من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده ذكر إنك لم تذكر الله إلا بعد أن ذكرك أن الله ذكرك فذكرك فذكرته فلما ذكرته أثابك على الذكر ذكرا ثانيا يبقى ذكرك محفوف بين ذكرين من الله ذكرك أولا فجعلك تذكره فلما ذكرته أثابك على الذكر ذكرا ثانيا إذا لم يذكرك أغفل قلبك قال ايه ايها المعرض عنا ها؟ ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا اوعى تفكر ان انت اللي بتتقالط وانت اللي بتعرض وانت اللي بتبعد لا قال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم يلا فلذلك أول حاجة ولا تطع من إيه أغفلنا وده الخطر قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم لو فيك خير كان سمعك كان ذكرك كان خد بإيدك كان وقفك قدامه إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك ربنا مشغلك إيه مشغلك عبد المال ولا عبد الفلوس ولا عبد النسوان تعيس عبد الدرهم والدينار تعيس عبد القطيفة والخميصة تعيس عبد المرأة لذلك ولا تطع من أغفلنا قال الله قلت لك لما اقول لك قال الله اسمع قال ربي وأحق القول قول ربي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن آه والله حاجة تخوف يا عم الحاج يا رب استر يا رب هيسترها خلاص صدق توكلنا على الله قبلت بشراكة يا رب صلي على الرسول صلي حاجة ترعب ان ربنا يكرهك انه يكره منك طاعة ربنا قال كده ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ها كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين شوف بقى لما ربنا يكره طاعتك تيجي تصلي تلاقي ميت حاجة تعطلك مش عايز منك مغرب ما تصليش تيجي تقوم الليل كأن في مصيبة حطت على دماغك ما تدراش إلا الشمس اتخمد مش عايز منك صلاة كتير من الإخوة بيقولوها ب... ب... باستهتار عندي فطور بقالي شهرين ما بقومش الليل بقالي شهر, شهر ما بقراش قرآن يا ابني ما تقولش كده يا ابني ما تقولش كده ده الكلام ده مش اسموش فتور دي اسمها عقوبات أن تحرم من الطاعة إن ربنا يسلب منك قربة ده الكلام ده خطر خطر أن يكره الله منك الطاعة قول لي طيب مش الطاعة دي عمل خير آه هي عمل خير بس مرتبط بيك حين تتقذر نفسك بالمعاصي تخرج طاعاتك تحمل هذه تحمل طعم هذه القذارة وبيصلي وبيفكر في واحدة أو يخطر على باله صورة شافها أو بيفكر في كذبة او بيفكر في معصية هيرتكبها وهو بيصلي ألا يستحق هذا المقت هي دي المشكلة الكبيرة واحد يقول لي اه انا بقى عشان كده ما بصليش وانا اقول لا قاوم وجاهد وطهر قلبك وصلي صح ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه اتبع هواه الغفلة تجر اتباع الهوى هيمشي بقى على مزاجه اخوتي السر الدفين لحبوط العمل وجود شهوة للنفس في العمل وجود حظ للنفس في العمل هو قام بالليل يا عم الحاج الساعة 3 فاضل ساعتين على الفجر اعمل ايه قدامه ان هو يقوم الليل ويصلي 11 ركعة قدامه انه يقعد على الكرسي او على السرير ويفتح المصحف ويقرا قرآن قدامه انه يقعد يذكر ويدعي ربنا قدامه ان هو ي- يصحي الناس تصلي قدامه انه يروح يفتح المسجد ويأذن الى اخره اعمال كتير هو دايما تلاقيه المخذول يختار اللي يجي على مزاجه الموفق يختار ما فعله النبي إن- يسأل النبي كان في الوقت ده بيعمل ايه كان بيقف يصلي خلاص انا هقف اصلي قالوا وهذا افضل الاعمال لان الله لا يختار لنبيه الى افضل المقامات والصلاه تجمع الكل تجمع الصلاه وتلاوه القران والذكر والدعاء فيها كل حاجه الشاهد ان بعض الناس في زماننا بدا ينقي من الدين ينقي اللي يجي ايه اللي يجي على مزاجه اللي يجي على هواه هي دي خطورة اتباع الهوى بسبب الغفلة الغفلة عن ايه احد معاني الغفلة ان ينسى العبد الله آه. ان من عقوبات الغفلة اتباع الهوى واتباع الهوى أبغض شيء أو من من أبغض الأشياء إلى الله قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فيه دليل على أن من اتبع هواه أو اتخذ إلهه هواه كلما هوى شيئا ركبه فإن الله عز وجل يضله حتى وإن كان على علم حتى ولو علم يضل رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ويختم على سمعه وقلبه سبحان الله العظيم قال الله أفلم تكن لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أو أعين يبصرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قل لي يا سن أنت آخر مرة سمعت فيها الآية دي إمتى آخر مرة في حياتك سمعت الآية دي إمتى في صلاة المغرب الشيخ صلى في صلاة المغرب الآية في هذه الآية اه تصدق بقى اه والله هذه الآية من الآيات العظيمة اللي بتقول اللي بتقول على دليل على كلامنا من 30 سنة احنا بنقول كده ان القلب اربعة اجزاء الصدر والقلب والفؤاد واللب فاللب من القلب اللب اللي هو العقل ده اللي في الدماغ من القلب جزء من اجزاء القلب بينهما اتصال الاطباء دلوقتي يقولوا ما نعرفش اتصال بين العقل والقلب يقول لهم انتوا ما تعرفوش لكن ربنا قال افلم تهم لا تكن لهم قلوب ها لا هي الايه ايه افلم يسيروا ما تقول يا عم الشيخ ما ت- ما تقول لي يا عم الشيخ امال انت قاعد بتعمل ايه بس في الدنيا يا عم الشيخ مش تناولني مش احنا اصحاب برضه صلي على الرسول صلي غششني قال الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم, ت... أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيه يعقلون بها يبقى العقل هو في القلب جزء وقال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهي نفس المعنى الشاهد ايه ان اللي يتبع هواه معرض للطبع على القلب ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ثلاثة وكان امره فرطا عارف لما يبقى عنقود عنب عنب حليوة وجميل كده وبعد كده يتفرط عارف لما يبقى شنعود بلح وبعدين يتفرط عارف لما تبقى السبحة بتاع الراجل ده في ايده وننتشها منه تقوم ايه تتفرط الفرط ده اهو يحصل للغافل كده ان ينفرط عقده تيجي تقول له يا ابني القرآن فين اللي انت حافظه نسيه يا ابني انت كنت بتأذن الفجر كل يوم ايه اللي جرالك ما بقتش تيجي يا ابني فين جهدك ودورك في الدعوة يا ابني قل لي انت بتختم القرآن كم مرة في الشهر انت بتصلي في الليلة بكم آية لسه كنا بنعلق عندنا في المكتبة في مصر سمي نفسك ان اللي يصلي في ليلة بألف آية يكتب من اسمك ايه بقى المقنطرين ولا الغافلين ولا المقتصدين اسمك ايه ما اسمك عند الله ربنا لما بيتكلم عنك في السماء مسميك ايه عبدي الطيب ولا الخبيث المؤمن ولا المنافق يا رب بس بلاش نضحك على بعض بلاش نخدع بعض الحقيقة يعلمها الله اللهم اجعل أسماءنا عندك طيبة اللهم اجعلنا من أحبابك اجعلنا من أوليائك اللهم إنا نجعلك نسألك أن تجعلنا من خاصتك يا رب لسه بكتب للشباب رسالة بقول لهم أين كنت أمس الساعة الثالثة صباحا كان هناك اجتماع كبير جدا بين الملك وأوليائه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أنت كنت فين قول لي كنت الساعة 3 بالليل امبارح فين كنت بتعمل ايه نايم وربنا بي يقول هل من سائل مش مكسوف مسجد ده اسمه مسجد ايه لو اعلنا في رشيد ان اللي هيجي الساعة 3 مسجد عمر بن الخطاب هنديله 1000 جنيه طب ما ربك بيقول لك لو انت عايز 1000 جنيه قم لي الساعة 3 وقول لي يا رب اديني 1000 قادر ها قادر ولا لا قول قولوا غني يعطي ما بتقومش ليه ما بتقومش ليه تطلب منه واثق في بتوع المسجد اكتر من ثقتك في ربنا اخوتي هي دي الغفله وصار ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ها فرطا يجي آخر النهار يبص كده الخمس أوقات صلى منهم كم وقت في جماعة خلف الإمام في الصف الأول فرطا فرطت اليوم عدى 24 ساعة أرى كم جزء استغفر كم مرة صلى على النبي كم مرة قال لا إله إلا الله كم مرة سبح كم مرة انفرطت الايام وضاع اليوم والاسبوع والشهر والسنه عدت وهو مضيع والموت ياتي فجاه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اخوتي انا مش عارف انا طولت كده ولا لسه ل- لكن عايزين نتكلم بس حتى ولو سبب واحد فقط عشان نعالجه من أسباب الغفلة سبب واحد فقط من أسباب الغفلة إيه السبب؟ إيه السبب؟ سبب الغفلة اسمع اسمع قال الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم الآيات من 106 ل 110 في سورة النحل اسمع إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ها؟ لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم خلي بالكم يا إخوة الآية دي عدت عليك يجي عشر مرات في حياتك صح؟ قول لي لا أكتر عشر مرات إيه؟ لكن الآية دي أنت التفت لها هقول لكم حاجة بس خليها بيني وبينكم لأن أنا بحبكم في الله آه، آه، بيني وبينكم ها؟ آه، خلاص الناس اللي بتصور بقى عشان دي حاجة بيني وبينكم خلاص بقى اللي بيصور ده صلي على الرسول صلي لو واحد من سنة من سنة وشوية كده يعني قبل أحداث 25 يناير صحي من النوم كده قال أنا شفت في الحلم إن حسني مبارك هلك ساب البلد هو وجمال وأحمد عز والشلة دي الناس يقولوا له إيه؟ يا عم أنت بتخرف صح ولا لا فاللي حصل ده آية من آيات الله صح ولا لا آية من آيات الله ده من, من فضل الله وحده اوعى تفكر بتوع الفيسبوك ولا التحرير ولا الكلام ده ده اللي عمل كده مين الله وهم نفسهم بيقولوا كده ان هم نفسهم ما كانوش يحلموا باللي حصل ده اللي حصل ده من عند ربنا ربنا كريم جل جلاله الآية دي انت استفدت منها ايه شخصيا لمست قلبك انت في ايه بينك وبين ربنا الآية من آيات الله دي أنا بقول لكم دي آية إن القذافي يروح دي إيه آية وعقبال الأسد ربنا ينتقم من الظالم القذافي ده كان ملك ملوك إفريقيا فكون انه يروح كده دي آية الآيات دي عملت في قلبك ايه ها، قول لي انت بقى قلبك انت شخصيا بينك انت وبين ربنا لسه الناس النهاردة بتتصارع على الفلوس بعد ما شافوا ان السبعين مليار ما عملولوش حاجة ولا عملوا له حاجة ما عملوش حاجة في الذل اللي هو فيه ده صح ولا لا وانت لسه بتحب الفلوس برضه لسه الناس النهاردة بتتصارع على المناصب رغم ان المناصب ها ما عملت لهمش حاجة لسه الناس بتجري ورا الدنيا رغم ان الدنيا خذلتهم ونكلت الدنيا بأهلها قل لي بقى هي دي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله لازم تؤمن بهذه الآيات إيمانك بها أن تثمر ثمرة في قلبك أن تثمر ثمرة في عملك أن تثمر أن تثمر ثمرة في نظرتك للحياة أن تثمر ثمرة في تعاملك مع الناس أن تثمر ثمرة في إيمانك بالآخرة بلغني والله أعلم ان فلان ده بيقولوا له توب قال لا مش هتوب صلي قال لا مش هصلي آية سيدنا موسى دعا عليهم قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دي دعوة مستجابة قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ونفس النداء اللي بقالنا سنة بالظبط النهاردة بنقوله كل يوم والتاني قد أجيبت دعوتكم فإيه استقيموا والناس مش عايزين يستقيموا برضه ربنا استجاب دعائكم وهلك الظالم استقيموا بقى استقيموا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون هي دي قصة الغفلة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لما قلت لكم ان القلب اربع اجزاء الصدر والقلب والفؤاد واللب الصدر هو الجزء الاول من القلب المواجه للعالم الخارجي وهو محل الضيق والشرح فهو المستقبل سريع التأثر قلنا الكلام ده من زمان قوي اعيده تاني ولا عارفين اقول تاني طب تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه احنا ما بنقبلش عندنا الا ايه الصلاة على النبي يا عم صلي والله مش عجباني صلاتكم على النبي دي اهو كده صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قلنا ان الصدر من خواص الصدر انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده سيدنا موسى رب قال ايه رب اني اخاف ان يكذبون وايه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون قال له انا بسمع كلامك يا رب صدري بينشرح خايف اما اسمع منهم كلام الكفر ها صدري يضيق عشان كده سيدنا النبي صلي عليه ربنا قال له ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صل عليه صلى الله عليه وسلم فاحنا لو وقت خدنا الواد محمد ده وعايزين نعمل له كشف نفاق هو مؤمن قلبه حي ولا مريض ولا ميت هنكشف على قلبه نقوم نسمعه ايتين قران من عمنا الشيخ ايه الشيخ عادل اقرا يا شيخ عادل ونسال محمد ها صدرك انشرح يقول اه جدا الله جميل نيجي نسمعه حته من كلام الباطل او حته مزيكا نقول له ها حاسس بايه دندنه يا سيدي آه هذا القلب اللي ينشرح بالحق وينشرح بالباطل أيضا منافق فيه مرض الذي ينشرح بالباطل ولا ينشرح بالحق ميت قلب ميت شرط صحة القلب أن يضيق بالباطل لما يسمع باطل يقول أعوذ بالله أنا فاكر زمان رحت حتة أيام بقى المنع والجري والتهريب كنا بنهرب الدعوة آه الله يلعنه صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم آه رحت حتة اسمها المحمودية ما اعرفش الحتة على قريبة الحمد لله كانت على بحيرة المنزلة مش كده اه كان لا حاجة حاجة تانية غير كنتوا معلش كانت على بحيرة المنزلة اسمها المحمودية الشاهد ايه بس هقول لكم فساعتها كنا بقى غلابة ركبنا الميكروباص الراجل بتاع الميكروباص راح اول حاجة مشغل اغاني قلت له بقول لك ايه المشوار طويل تبطل اغاني ولا ننزل فراح مقافل ال- بتاع الكاسيت ومشينا شوية لحد ما وصلنا في نص الطريق كده وراح قال لا انا بنام انا هشغل وراح مشغل ومعلي يا عم بطل انا مش هبطل هبطل انا مش هبطل نزلني هنا وفعلا نزلنا في وسط الطريق ليه ما اقدرش ازاي اعود وانا بسمع معصية الله كيف عشان كده بنقول يا جماعة ان اخطر من الزنا انك لما تبص واحدة زنت العين ان العين تزني وزناها النظر بصيت لواحدة سواء كانت في التلفزيون او في الجورنان او في اعلان في الشارع او على الصابونة بتاعت ال- اللي في الحمام بصيت لصورة واحدة إذا انشرح صدرك بالنظر للصورة هذا أخطر من الزنا هذه معصية أكبر من الزنا إنك تبص لكليب كده في التلفزيون هذه معصية أكبر من الزنا عشان كده ربنا قال ولكن من شرح بالكفر صدرا ها فعليهم غضب من الله قل وممكن تنشرح, تنشرح الصدور بالكفر اه اه ممكن تبقى قاعد بنتكلم في الدين مم، خلص بقى في ليلتك انت كمان ويجي الكوره يتكلم ويهيص وي... تيجي السياسه يفتي بقى ويلت ويعجن ويقول يجي كلام عن الفن والنسوان عن أسعار العربيات والعمارات والأراضي هي دي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون مصيبة ربنا قال السبب ده ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة استحبوا امتحان خطير قوي يا ابو نمر امتحان خطير جدا انك بتستحب انك تكسب مليون جنيه على انك تصلي ركعتين في جوف الليل ايهما احب اليك استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة مصيبة كبيرة جدا حب الدنيا هو رأس أسباب الغفلة حب الدنيا هو الأصل في الغفلة ولذلك زهدنا الله في الدنيا بكل سبيل الله يحذرنا في القرآن من الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ما تبصوا يا مسلمين الدنيا عملت ايه لاهل الدنيا عملت لهم ايه ولا حاجه ما نفعتهمش ولا نفعتهم لا فلوسهم نفعتهم ولا مناصبهم نفعتهم ولا اعوانهم نفعوهم حين اراد الله ان ياخذهم اللهم خذهم واكفنا واكف المسلمين شرهم انتوا شفتوا الايات بعينيكم مش شفتوا بعينيكم في التلفزيون انا قلت لكم ايه لما شفتوا ماسك المر سبحانك يا رب يعني انت ما كنتش هتمسك المصحف الا لما يسجنك الا لما يسجنك بعض الناس كده لما يجيله سرطان ما يلتزمش إلا لما يهدد بالفضيحة أما يفقر ويفلس يقول يا رب وفرق شاسع بين من أتى الله راضيا مختارا وبين من أتي به رغم أنفه رغم أنفه فالشاهد علاج حب الدنيا في القلب إيه؟ خلصت الكلام بقى عشان أنا طولت عليكم وزهقتكم صح ده أنا, ب... أنا بحبكم في الله صلي على سيدنا النبي صلى زيد النبي صلى وأنا عايزك تخرج الليلة دي بس بالحتة دي اسمع معايا قول الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله آمن يا مسلم آمن بآيات الله شفت الآيات آيات الله شفناها عيانا بيانا إيه أثر الآيات دي في قلبك إنها تزهدك في الدنيا إزاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما ومن أحب الملعون لعن ليس من الأدب أن تعظم ما حقره الله ربنا حقر الدنيا لو أن الدنيا لا لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح بعوضة الدنيا ما تساويش جناح بعوضة عندك الدنيا تساوي ايه لازم يبقى ده وزنها وقيمتها عندك علامة زهدك في الدنيا وعدم حبك للدنيا وعدم تعلق قلبك بالدنيا ألا تساوي الدنيا عندك شيئا فلا تنافس فيها ولا تسارع إليها وإنما دائما إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة تقدم الآخرة بلا شك بلا شك هي دي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير يعني أفضل وأبقى يعني أدوم فلذلك إخوتي نصيحتي آمنوا بآيات الله قل آمنا بالله وازهد في الدنيا اتركها ما تنشغلش بيها ازاي ازاي الامام احمد كان يمشي مع إخوانه فانقطع شسع نعله يعني إيه شسع نعله لابس صندل الصندل له سير كده فوق رجله انقطع السير اللي ماسك الصندل ده فقالوا لو, أتي لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين نجيب لك جزمة أحسن من دي شوية ماشي يا عم عادل نجيب لك واحدة كلاركس حتة اديدس الواد ابو نمر ده اسمها ايه المهم يعني لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين فقال يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل قال له لا جزمه ولا بتاع فاضل لنا يومين نمشيهم حافيين وندخل الجنه هي دي لما ما تفرقش معاك لابس جزمة ولا لابس شبشب ولا ماشي حافي لما ما تفرقش معاك كلنا كباب ولا كلنا جبنة ولا ما كلناش خالص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي ها وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها يبقى شعارك ها مالي بس اوعى تفكر ان انا بقول لك ما تشتغلش نام قدام الجامع والبس جلابيه مرقعه واشحت حصلش الكلام ده انا ما قلتش انا قلت كده بالعكس انا بقول لك اشتغل بس ما لا يتعلق قلبك بالدنيا قيل للإمام أحمد الرجل يملك ألف دينار ويكون زاهدا قال نعم ألف دينار يعني مليون درهم ألف في ألف الدينار بألف درهم يبقى الرجل يملك ألف دينار مليون در الدرهم النهاردة باتنين جنيه واربعين قرش يعني يملك اتنين مليون جنيه ونص يبقى زاهد قال نعم قيل كيف قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقص هي دي إنك أنت ما تبقاش قلبك متعلق بالدنيا متعلق بالبورصة إذا ارتفعت أسعار البورصة ينزل الضغط وإذا نزلت أسعار البورصة يرتفع الضغط مش أنت مش أنت مش ده المؤمن المؤمن الموحد يا ابني دي دنيا فلوس راحت فلوس جت كل ما كلش نام ما نامش لبس ما لبسش الناس بتحبه الناس بتكرهه الناس بتمدحه الناس بتذمه الناس بتخدمه الناس بتع... ب- ب- بتضره بتأذيه ولا كل ده يفرق عنده المهم الله راضي عنك ولا لا بس هو ده الموضوع من الآخر عشان كده بنقول بس دي مش هتيجي معانا الليلة دي بقى إن أخطر عقوبات الغفلة أن ينساك الله نسوا الله فنسيهم فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا إنك يوم القيامة تلاقي ربنا ينساك إخوتي اذكروا الله آمنوا بآيات الله لا ترفعوا شأن الدنيا وقد ذمها الله لذلك إذا أردتم أن تنجوا يوم القيامة بل أن تنجوا في هذه الدنيا وقد رأينا كيف نكلت الدنيا بأهلها أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة يسير القلب يرتحل وتحلو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجزي وشوقي مسرع عاجزي